أهلا بيكم في حلقة جديدة من شاهد عيان قصتنا النهاردة مستوحاة من الكتاب المقدس من سفر أعمال الرسل موجودة في الأصحاح الثالث في العدد الأول لحد العدد 47 ودي الحلقة الثالثة من سلسلة الكنيسة المسيحية الأولى واللي هيحكي لنا القصة شخصين غايوس اللي كان في الجيش الروماني وقابل يسوع قبل ما يتصلب بكام شهر وطوبيا اللي كان من عيلة كلها قطاع طرق واللي كانت السلطات بتطرده وقت ما قابل المسيح سفر أعمال الرسل كتبه لوقا الطبيب في شكل رسالة لصاحبه ثوفيلوس ودلوقتي خلونا نسمع غايوس وطوبيا وهم بيحكوا لنا الحكاية
اسمي غايوس لمدة 25 سنة كنت في الجيش الروماني بتحرك بأمر القيصر لحد ما قابلت يسوع الناصري وقبلته مخلص لحياتي كلامه اداني الأمل بعد ما كنت بني آدم يائس وملا روحي بنور السلام بعد ما كانت روحي مظلمة ومن اليوم ده قررت ما اتحركش إلا بأمر المسيح وما اخدمش غيره أنا وزميلي طوبيا وهبنا حياتنا لنشر إنجيل المسيح والمناداه برسالة الإنجيل لكل اللي ما يعرفوش في كل حتة في الدنيا كان مطلوب مننا إننا نوصل رسالة من الطبيب اليوناني لوقا لصاحبه ثوفيلوس اللي كان عايش في أفسس
اسمي طوبيا كنت حرامي لحد ما قابلت يسوع لكن هو بمحبته ورحمته غفر خطيتي و... وكلفني بمهمة مقدسة غيرت حياتي وهي اني اخدمه لما انا وغايوس وصلنا الجواب سوفيلوس قدم لينا دعوة كريمة اننا نفضل معاه فترة عشان يستفيد هو وجماعة المؤمنين اللي معاه من وجودنا كشهود عيان على الأحداث اللي بيتكلم عليها لوقا في جوابه جماعة المؤمنين والناس اللي كانت مهتمة بأنها تعرف أكتر عن المسيح كانوا بيتقابلوا بشكل منتظم في بيت سوفيلوس ومراته ليديا
أنا اتأثرت ليلى دي قوي لما سمعت شهادتك عن المسيح وحسيت بمحبته في حياتك أحيانا لما بندخل مع الوثنيين في جدل عن ربنا ما بنوصلش النتيجة بس لما أنت حكيت عن تجربتك الحقيقية مع ربنا قدرت تلمس قلوب كتير وخليت ناس كتير يأمنوا بالمسيح
ما تنساش إن أكتر من 30 سنة عدوا من وقت ما المسيح قابلنا وغير حياتنا ودي عشرة كبيرة قوي مع ربنا
أيوة طبعا دي معجزة كبيرة ما هو لو ما كانش يسوع قبلك كنت أنا هقبض عليك إزاي وأنت مستخبي ورجلك مكسورة وحياتك ملخبطة
كنت لسه عيل عنده 15 سنة حصلت له حادثة وهو بيسرع مع أهله غايوس لو فعلا كنت قبضت عليا في اليوم ده تفتكر كنت هترحمني؟ أكيد لا أرحمك في الوقت ده يا طوبيا ما كانش فيه حاجة في حياتي اسمها رحمة رحمة في الجيش الروماني بيعلمونا ننسى كلمة الرحمة تماما أنا أبويا علمني أسرق الكحل من العين بس تعرف الحاجة الجميلة إن محبة ربنا اللي اتجسدت في يسوع المسيح قدرت تغير حياتنا تماما بعد ما قابلناه
آه لما يسوع شاف رجلي ما كنتش مصدق نفسي بالسعادة بس اللي أسعدني أكتر لما شاف روحي المريضة وخلق مني إنسان جديد
وهي دي القصة اللي لازم نفضل نحكيها معجزة شفاء الأرواح المريضة وتطهير النفوس من الخطية المجد لإلهنا القدوس ليه كل المجد كل المجد ليك يا رب كل المجد ليك سوفيلوس وصل
آسف إني اتأخرت عليكم اتفضلوا ليديا محضرة لكم عشاء بسيط كده
يا سلام يا سلام ده كرم كبير جدا منها وعلى فكرة احنا محسناش بأي تأخير لما بنتكلم عن حبيبنا يسوع الوقت بيعدي بمنتهى السرعة صح يا طوبيا
صح الاجتماع النهارده كان رائع بس انا ما شفتش بارسيليوس النهارده بس أتمنى إن حماسه ما يكونش قل ما افتكرش لما انا وطوبي قابلناه واتكلمنا معاه لوحدنا حسيت ان قلبه مليان باشتياق حقيقي لمعرفه ربنا انا بس خايف لا يكون حد شافه وهو خارج من هنا وبلغ رؤسائه سوفيلوس انا كنت مشغول قوي اليومين اللي فاتوا وما عرفناش نحكي لك عن مقابلتنا مع مارسيليوس هو جندي روماني آه.
كان موجود في اورشليم وحضر صلب المسيح ومن ساعتها وقلبه كان مشغول وراسه كانت مليانه بالاسئله
احنا على قد ما قدرنا جاوبناه على كل الاسئله اللي كانت عنده واتكلمنا معاه من نص الليل لحد ما الشمس طلعت وقبل ما يسيبنا اعلن قدامنا انه امن بالمسيح وصار من اتباعه
حسينا انه كان على كتافه حمل كبير شاله سنين طويله واخيرا ارتاح منه انا متاكد ان مارسيليوس اتولد من جديد في المسيح في اليوم ده
مساء الخير أنا عارف إن الوقت متأخر وإنكم أكيد تعبانين سامحوني على الإزعاج لا لا لا لا مفيش أي إزعاج يا صديقي اتفضل انت ما جيتش ليه انت عيان لا بس من ثلاثة أيام استدعاني قائد المئة ولقيت عنده اتنين يونانيين وواحد يهودي اسمه الكسندر والقائد وجه ليا تهمة بإني بقابل ناس مسيحيين ياه الكسندر ده راجل متعصب وكل همه انه يطارد المؤمنين بالمسيح إيه ده وعملوا معاك إيه استجوبوني وأنا قلت لهم الحقيقة أنا فعلا قابلت مسيحيين عشان كان عندي أسئلة كتير عن يسوع الناصري وكنت بدور على إجابتها ولما القائد سألني ليه جندي روماني يبقى عنده أسئلة عن واعظ يهودي ميت قلت له لا أنا مؤمن إنه مش ميت اكيد الكلام ده جنن الكسندر جرأة كبيرة منك انك تعلن قدام القائد بتاعك ايمانك بالمسيح دي أكتر مرة في حياتي حسيت فيها إني لازم أقول الحقيقة أيا كانت النتائج من اللحظة اللي أعلنت فيها قدامكم إيماني بالمسيح حسيت إني ارتحت من كل همومي وإن في نور دخل جوايا خلاني أحس إني طاير في السماء الإيمان خلاني اتولدت من جديد عشان كده ما أقدرش أنكره ولا أخونه احنا عارفين كويس احساس انك تكون عايز تعلن ايمانك وحبك للمسيح قدام كل الناس
وهو ده اللي خلانا نوهب حياتنا كلها لربنا الحياة مع المسيح كنز كبير قدامه يا أخي تهون كل حاجة حتى حياة البني آدم نفسها أنا حياتي كلها قضيتها في العسكرية وعمري ما اتكلمت مع القائد بتاعي بالجرأة والحرية والاقتناع ده حاجة جوايا كانت مدياني شجاعة عظيمة الروح القدس اللي سكن جواك هو اللي ادالك الشجاعة والقوة إنك تتكلم
الروح القدس جوايا مش فاهم معلش لو ان الوقت متأخر لكن آه، آه، ممكن تكلموني أكتر عن الروح القدس مش مهم الوقت طالما انت متشوق تسمع احنا هنحكي لك انا فاكر كويس قوي الوعد اللي المسيح اداه للمؤمنين
زي ما قلت لكم قبل كده أبويا السماوي هيبعت لكم الروح القدس المعزي اللي هيعزيكم ويقويكم عشان تقدروا تطيعوا تعليمي وتكملوا الرسالة المطلوبة منكم ما تسيبوش أورشليم لحد ما يجي يوحنا كان بيعمد بالمية لكن انتوا هتتعمدوا بالروح القدس
يا معلم هو ده الوقت اللي هترد فيه الملك الإسرائيلي
يا أندراوس الأزمنة والأوقات سيبوها لله هو يحددها لكن لما الروح القدس هيحل عليكم هيديكوا قوة وهتكونوا شهود ليا في أورشليم واليهودية والسامرة وكل الأرض
وصعد يسوع للسماء بعد ما اتكلم مع الرسل وفضلنا باصين لفوق لحد ما اختفى في السحاب وفجأة لقينا راجلين لابسين أبيض واقفين في وسطنا
يا رجالة الجليل ليه واقفين تبصوا للسما يسوع اللي شفتوه طالع السما في يوم من الأيام هيرجع من نفس الطريق
وقت الأحداث دي كنا على جبل الزيتون مشينا ورجعنا أورشليم واجتمعنا تاني في المضيفة اللي تعودنا نتقابل فيها الناس اللي كانوا حاضرين كان معاهم بطرس ويعقوب ويوحنا واندراوس وفيلبس وتوما وبارثولوماوس ومتى ويعقوب بن حلفي وسمعان الغيور ويهوذا بن يعقوب كانوا مواظبين على الصلاة مع بعض ومعاهم مريم أم يسوع وإخواته وناس كتير تانية كتير منهم أنا وطوبيا وقف بطرس وسطينا وقال
اسمعوني لو سمحتم احنا بنتشجع وبنتبارك باتحادنا مع بعض وبالايمان بالهنا النهارده عاوزين نتكلم في حاجه مهمه يهوذا انتحر بعد ما خان المسيح وسلمه باعه بتلاتين قطعة من الفضة وحان الوقت علشان نختار واحد يحل محله
فيه اتنين كانوا مترشحين يوستس ومتياس وكلنا صلينا عشان ربنا يختار الأصلح منهم ولما اتعملت القرعة جت على متياس وبقى واحد من التلاميذ ال 12 بدل يهوذا فضلنا في أورشليم نجتمع في المضيفة ونستنى الروح القدس وكان عدد جماعة المؤمنين بيزيد يوم عن يوم
أعداد المؤمنين بتكبر يا أندراوس
صحيح يا يوحنا انا ونسنائيل عدينا اللي كانوا في الاجتماع لقيناهم 120
هكون صريح معاك أنا بعد ما المسيح مات على الصليب الأمل اللي جوايا مات معاه كنت خايف ما نقدرش نكمل اللي بدأه ونوصل رسالته للناس
ما خبيش عليك انا كمان انا كان عندي نفس المخاوف آه.
ما كنتش فاهم هنجيب منين القوة اللي هتخلينا نوصل رسالته لكل الدنيا فعلا بس المسيح قال لنا إن القوة دي هتبقى عندنا لو سمعنا كلامه و... وانتظرنا حلول الروح القدس
قيامة المسيح من الموت أكدت إيماني بأنه ابن الله ولما كنت بستعيد الأحداث اللي حصلت قدامنا وهو موجود معانا كنت بتأكد إنه كان دايما عند وعده أي حاجة قالها لنا حصلت كل شيء وعدنا بيه نفذه كل يوم الإيمان جوايا بيزيد المسيح وعدنا إنه هيبعت لنا الروح القدس اللي هيدينا التعزية والقوة والإرشاد علشان نكمل رسالتنا أقول لك الحق يا يوحنا أنا في أشد الشوق لوصول الروح القدس وحلوله علينا
صوت إيه ده؟
ايه ده ده- ده زي, زي ما يكون ص- صوت عاصفه بس الغريبه مش شايف الشجر بيتحرك ب- بص بص حواليك ده في ألسنة نار فوق راس كل واحد في المكان حتى أنت بص ايه ده ايه ده يوحنا انت كمان في في ال- في في, في لسان نار فوق راسك يكون هو ده الروح القدس و- وعاوزنا نشوف ح- حضوره بعينينا
مش ممكن
كان فيه في أورشليم يهود من بلاد كتير عايشين هناك لما سمعوا الصوت جم جري عشان يشوفوا ايه اللي حصل واستغربوا جدا لما سمعوا المؤمنين اللي قاعدين في المضيفة وهم بيتكلموا بكل لغات البلاد المختلفة
حاجة عجيبة فعلا الناس دول كلهم من الجليل ومع ذلك سمعانهم هم بيتكلموا عن المعجزات اللي عملها معاهم ربنا بكل لغات الدنيا دي دي لوحدها معجزة ولا معجزة ولا حاجة دول تلاقيهم سكرانين وبيخرفوا
اسمعوني كويس كلكم اسمعوني انا اسمي بطرس عاوز اوضح لكم اللي انتوا شايفينه بيحصل انا سمعت ناس منكم بيقولوا اننا سكرانين وده مش حقيقي اللي شايفينه بيحصل دلوقتي اتنبأ به من زمان يوئيل النبي الرب قال يكون في الأيام الأخيرة أني أسكب من روحي على كل بشر فيتنبأ بنوكم وبناتكم ويرى شبابكم رؤى ويحلم شيوخكم أحلاما وعلى عبيدي أيضا وإمائي أسكب من روحي في تلك الأيام فيتنبؤون وأعطي عجائب في السماء من فوق وآيات على الأرض من أسفل دما ونارا وبخار دخان تتحول الشمس إلى ظلمة والقمر إلى دم قبل أن يجيء يوم الرب العظيم الشهير ويكون كل من يدعو باسم الرب يخلص
شايف يا أندراوس يسوع عمره ما خذلنا لما كان معانا ودلوقتي نفذ وعده لينا
أنا دلوقتي عيني فتحت على الحقيقة اللي كان يسوع بيعلمها لنا مملكة المسيح حية وقلبي قادر يشوفها دلوقتي بوضوح أنا مش مصدق إن بطرس بيكلم الجموع بمنتهى القوة والثقة دي
يا شعب إسرائيل ربنا عمل على ايد يسوع الناصري قدام عينيكم ايات ومعجزات وعجائب كتير ومع ذلك انتوا قبضتوا عليه بمساعدة ناس اشرار وصلبتوه وقتلتوه لكن ربنا اظهر مجده فيه لما قام من الموت الموت ما قدرش يهزمه لأن داود النبي قال عنه من مئات السنين حتى جسدي أيضا سيسكن على رجاء لأنك لن تترك نفسي في الهاوية ولا تدع قدوسك يرى فسادا فكروا كويس داود ما كانش بيتكلم عن نفسه لأنه مات واندفن وقبره لسه موجود عندنا لحد دلوقتي الرب قال انه مش هيسيب مسيحه بين الاموات وان المسيح جسمه مش هيفسد في القبر عشان كده لازم يبقى واضح لكل واحد فيكم ان ربنا اختار يسوع اللي انتوا صلبتوه هو المسيح والرب
قولوا لنا انتوا نعمل ايه دلوقتي نعمل ايه
كل واحد فيكم لازم يتوب ويتعمد على اسم يسوع المسيح عشان ربنا يغفر له خطيته ويقبل عطية الروح القدس لأن الوعد بالروح القدس ربنا اداه ليكم ولأولادكم سواء كنتم يهود أو وثنيين
في اليوم ده انضم لجماعة المؤمنين حوالي 3000 شخص كلهم أمنوا بيسوع المسيح واتولدوا من جديد ودم المسيح طهرهم من خطاياهم وقبل الروح القدس المعزي اللي المسيح وعد بيه المؤمنين الروح القدس اللي بيدينا الحكمة والإرشاد في كلامنا وأفعالنا واللي بيساعدنا نعيش بتعاليم المسيح ونقف في وش الشر بيدينا الشجاعة عشان نشهد لربنا وبيدينا كمان الراحة وقت المتاعب والصعاب يسوع قال أنا هكون دايما معاكم لما كان في الجسد كان بيقدر يبقى موجود في مكان واحد بس الروح القدس المعزي بيكون مع كل مؤمن في كل وقت وفي كل مكان
ياه دي قصة هايلة دلوقتي بس أنا فهمت سر التغيير اللي حصل في حياتي أنا متشكر قوي إنكم شاركتوني معاكم في النعمة الكبيرة دي حاجة رائعة إن الواحد يحس إن روح ربنا ساكن جواه
تلاميذ يسوع ال12 فضلوا معاه طول الثلاث سنين اللي استمرت فيهم رسالته ودعوته كانوا بيعتمدوا عليه في انه يرشدهم ويحميهم ويعلمهم وكان هو اللي بيساعدهم علشان ياخدوا القرارات المهمة في حياتهم ولما يسوع كان يسيبهم فترة عشان يصلي ما كانوش بيبقوا مرتاحين وهو مش موجود وسطهم لما صعد للسماء وسابهم ده كان شيء صعب جدا عليهم يسوع وعدهم إن الآب السماوي هيبعت لهم الرفيق المعزي اللي هيعينهم ويرشدهم ورغم إنهم ما فهموش قصده ساعتها لكن لما جه يوم الخمسين قدروا يفهموا قدروا يفهموا لما الروح القدس اداهم الراحة والمعونة والإرشاد لو كنت لسه ما آمنتش بالمسيح يا ريت ترحب بيه دلوقتي في حياتك رب ومخلص وإن كنت عاوز تسلم حياتك للمسيح يا ريتك تعترف بخطيتك وتتوب عنها وتؤمن بالمسيح اقبل حقيقة إن ربنا بيحبك وبعت ابنه الوحيد عشان يموت بدالك ويفتديك بدمه لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية thank you